الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الخلط في الظاهر الذي يراه الناس في الدنيا لن يكون لن يكون لما رأى هؤلاء المفسدون الذين اجترحوا يعني اكتسبوا السيئات وحصلوها ظنوا لما رأوا في الدنيا أنهم يأكلون مع أهل الإيمان كما يأكل أهل الإيمان ويشربون كما يشرب أهل الإيمان ويعيشون كما يعيش أهل الإيمان بل قد يكونون في نظرهم أحسن عيشا من أهل الإيمان فظنوا أن الأمر سواء إيمان ككفر وطاعة كمعصية فالله عز وجل يقول لهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات قلنا أم معناها إيه بل آه بل وهم استفهام بعدها بل أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فأن هذه تسمى المنقطعة مقدرة ببل والهمزة مش عايزين بقى نعيدها تاني أن المنقطعة تقدر ببل وهمزة فالانتقال من بيان الأول إلى البيان الثاني الهمزة لإنكار حسبانه يعني حسبانه ده مش مظبوط أظننت أنه كذا وكذا فأنا الهمزة دي معناها بأنكر عليك الكلام اللي أنت بتظنه أم حسب يعني بل أحسب الذين اجترحوا الاجتراح معناها الاكتساب لهذا سميت الجوارح الجوارح مش كده الجوارح سميت جوارح ليه لان بنكتسب بها يكتسب بها ها، فالذين اجترحوا يعني اكتسبوا بجوارحهم السيئات بعيونهم واذانهم وايديهم وارجلهم ام حسب الذين كسبوا السيئات بجوارحهم ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات يعني نسوي بينهم مع أنهم قد اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وفي قراءة سواء بالرفع أنه خبر مقدم سواء محياهم ومماتهم على أنها حال يعني يستوي عندهم الممات والحياة يعني يساوي بينهم في الدنيا والآخرة في دار الدنيا وفي دار كلا لا يستوون حال أهل السعادة في الدنيا والآخرة غير حال أهل الشقاوة حتى في الدنيا لأن السعادة ليست بالأمور الظاهرة التي يراها الناس ليست السعادة بالأمور الظاهرة التي يراها الناس فما أشقى أصحاب أموال وأصحاب عقارات وأصحاب مناصب في الدنيا ولكنهم على الكفر فشقاوة الكفر في قلوبهم تذهب ذلك كله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن نسوي بينهم وبين الذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء في الدنيا والآخرة محياهم وماتوهم لا يستوون إنكار أن يستووا في الممات كما أنهم لا يستوون في الحياة ساء ما يحكمون لو كان هذا ظنهم وهذا ظنهم وهذا حكمهم فبئس الحكم هذا الحكم ذكر ابن إسحاق رحمه الله في كتابه في السيرة أنهم وجدوا حجرا بمكة في أس الكعبة مكتوب عليه على هذا الحجر تعملون السيئات وترجون الحسنات تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يجنى من الشوك العنب هل ينفع يجنى عنب من شوك مستحيل فيريد أن يقول لهم إيه كذلك لا تجنوا من السيئات حسنات جزاء الذين أساءوا ها السوء ما يكون حسنات أبدا لو كان هذا في حكمكم وهذا هو العدل عندكم فبئس ما تحكمون طب هو في الدنيا ممكن يعملوا كده آه آه ممكن طالب فاشل ما يدري شيء عن شيء ويسووا بينه وبين طالب مجتهد لا ويجعلوه أكثر منه في الدرجات والتفوق وتولي المناصب هذا حكمهم الباطل في الدنيا فظنوا أن المسألة سواء مداح هكذا كما كانت فيهم بالباطل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون عارفين إنما أوتيته على علم عندي وقول الآخر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ها هذا زعم هذا زعم هذا حكمه هو بعقله يحسب إن يستوي اللي شرح السيئات مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاطمئن يا صاحب الأعمال الصالحة اطمئن لأن أحيانا أنت بيصيبك الوهن لما ترى المبطلين فيما هم فيه من الظاهر من النعيم والرخاء واستقرار الأمور في ظاهره الموضوع مش كده خالص لا يستوون لا في المحيا ولا في الممات أم حسب الذين اجترحوا السيئات آية مهمة جدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ربنا سبحانه وتعالى دايما ينبهنا للمعنى ده فاطمئن انتم مش سواء لستم سواء في هناك حكم عدل سبحانه وتعالى مش هيفصل بينكم مين المحسن ومين المسيء لا ده بمثقال الذرة وما هو دون ذلك إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله هذه المعاني تتكرر في القرآن كثيرا عشان حتى لو كنت أنت مؤمن بها أحيانا ها بتنسى المعنى ده وتبدأ تقارن نفسك بهؤلاء المبطلين لا ما تقارنش نفسك بهم خالص اثبت على الهدى وعلى الإيمان والعمل الصالح وانت على يقين أن الله لا يسوي بينك لا في المحيا ولا في الممات لا في المحيا الآن في الدنيا ولا عند موتك لا تستوون ده ليه موت غير موت ده وده ليه حياة غير حياة ده أو يكون هناك قلب سواء مماتهم ومحياهم يعني مماتهم في الدنيا ومحياهم في الآخرة مش هيستوي أيضا يبقى لا حياة الدنيا ولا حياة الآخرة ولا الموت الأولى اللي هي في الأرحام ولا الموت الآخرة حتى فيما كتب عليهم قدرا لا يستوون وفيما يقول إليهم من جزاء وعقاب أو مثوبة وعقاب لا يستوون أم حسب الذين اجترحوا السيئات اللي شغالين بالجوارح سيئات ليل ونهار أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوهم هذا حكمهم بزعمهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق المقتضي للعدل بين العباد يا ترى كلمة بالحق دي مين يعرفها لنا وخلق الله السماوات والأرض بالحق حال مفتح عليه يبقى شبه الجملة ده هو الجار المجرور في محل نصب حال حال من الفاعل ولا حال المفعول يعني خلق الله السماوات والأرض الفاعل لفظ الجلالة الله والمفعول السماوات والأرض مش كده يا ترى دي حال لإيه من الفاعل خلق الله دي حال للفظ الجلالة الله ولا حال للسماوات والأرض ينفع دي وينفع دي خلق الله محقا السماوات والأرض واضح يبقى دي حال من الايه من الفاعل خلق الله محقا يعني هو محق في ذلك السماوات والارض او خلق الله السماوات والارض للحق يعني حقيقة للسماوات والارض او ولده ولده تبقى الباء للسببية خلق الله السماوات والارض للحق لاجل الحق أو بسبب الحق إذا ابتداء خلق السماوات والأرض حق والله في ذلك محق وهي في نفسها حق وخلق ذلك كله لأجل الحق وإقامة الحق والعدل يبقى زعم هؤلاء زعم باطل إن مش هيكون في عدل وإنصاف وحق الكلام ده مش صح لأن أصلاً ما يعيشون فيه من, من الأرض وما يظلهم من السماء وما بينهما ما خلق شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما إلا بالحق وللحق هتيجي انت بقى تقول لي لا ده ده دولت اساءوا ويحسن اليهم او يسوى بينهم وبين المحسن بين المحسنين لا خلق الله السماوات والارض بالحق دي الاولى الثانيه ولتجزى ولتجزى كل نفس بما كسبت تمام فتقدير الكلام خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت أو تكون اللام لام الصيرورة يعني ليصير الأمر إلى أن تجزى كل نفس بما كسب يبقى خلق السماوات والأرض ليقول الأمر في النهاية إلى حساب فتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون مين اللي لا يظلمون؟ النفوس اللي دلت عليها كلمة فتجزى كل نفس وهم لا يظلمون أصحاب هذه النفوس لا يظلمون لا بنقص الثواب ولا بزيادة العقاب مش هتاخد عقاب أكثر من عملك خلي بالك ومش هتبخس ثواب أنت عملته هو يضاعف بفضل الله ورحمته لكن لا ينقص واضح تطمئن أن الله لا يضيع أجرك وأن أجرك محفوظ بل هو مضاعف برحمة الله عز وجل وأن تحميلك السيئات والأوزار التي لا تعملها لا ملكش علاقة بها طب الواحد إذا عرف كده وبالتالي لا يلتفت إلا إلى عمله لا يلتفت إلا إلى عمله ليه؟ أنا مش هأعاقب إلا على عمل أنا عملته خلاص أحرص أن ما يبقاش أعمالي فيها سوء خلي بالكم واللي هيضاعف عندي أعمال أنا عملتها فأحرص على أعمال يضاعفها لي رب العالمين فالقضية دي رب العزيز سبحانه وتعالى دايما ينبهنا ليها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة هنا الطريقة غير مباشرة ستجزى كل نفس بما كسبت ولا تظلم معناها إيه؟ معناها ركز في نفسك وشوف ايه العمل اللي هتتقرب بيه ويضاعف وايه السيئه اللي هتشتري بها عشان لو عاقبت هتعاقب على السيئه انت اللي عملتها ولا تزر وازره وزر اخرى ينص الله على هذا المعنى في اكثر من موضع اللي هي بنسميها ايه دايما ونقول كلمه ايه التبعه الفرديه ولقد جئتمونا فرادا معنى ده بنعيده ألف مرة لأنه اتكرر في القرآن مئات المرات يتأصل في نفسك في النهاية انت عملت ايه انت نظامك ايه انت احوالك ايه لكن دائما او كثيرا ما يلتفت الناس الى نظرة عامة الى احوال المسلمين او الى احوال الناس عامة مسلمين وغير مسلمين ويجد نفسنا كده زي الكل وكويس لا لو كان المسلمون عامة في تمكين واستخلاف وخير وأنت في شر سيعود عليك هذا الشر ما ينفعك ده والعكس صحيح لو كانوا في سوء وشر وأنت على خير فلا يضرك إثمهم لا يضركم من ضل إذا اهتديت بالمعنى الآخر للآية إذا يا أخواني اجتهد في إنك فعلا تحصي أعمالك وتبدأ تنقحها وتنظر فيها لأن في النهاية بالنسبة لك الشيء اللي له قيمة وله أهمية هو عملك أنت فشوف دفتر أعمالك شوف أحوالك مع ربك سبحانه وتعالى وأحوالك مع دين الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هذا تعجب من حال الكفرة الكافر اتخذ دينه ما يهواه يقول الحسن وقتادة لا يهوى شيئا إلا ركبه يعني عمله أو قاله كل ما يهوى شيء يعمله مفيش رادع له من شرع ودين إلهه الذي يحكمه هو هواه وقال عكرمة يعبد ما يهواه أو ما يستحسنه فإذا استحسن شيئا وهواه اتخذه إلها افهموا الكلام ده لأنه غاية في الأهمية الآية اللي خدناها المرة الماضية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اوعى تكون أنت واحد من دول لأن الإنسان قلنا ليه حالين يا اتباع الشريعة يا اتباع الهوى طب لو كان واحد مش عارف الشريعة يبقى بيتبع إيه؟ خلص الموضوع وبالتالي لابد أن تعلم الشريعة لأنك إن لم تعلم الشريعة فكيف ستتبعها؟ فالعلم العلم يا إخواني العلم وما عايزك تسمع كلمة العلم وطلب العلم للأسف عاد لها مدلول لما الناس بتسمعها في قلوبهم غير المدلول الأصلي بتاعها إيه المدلول الغلط ده؟ بيقعد يفكر في الطلب انه جاب كتب وحفظ الكتب وامتحن ونجح وما شاء الله انا خلصت كتاب كذا وخلصت كتاب كذا وخلصت كتاب كذا لا غلط وده بيدل على ان في نية غير صحيحة بتتعلم ليه هو عايز يطلع منها عايز يطلع منها هو عايز يبقى هو اللي بيدي الناس درس ليبالي به العلماء وليجاري به السفهاء نعرف نرد على السفهاء دول بيقولوا كذا وكذا لا لا لا لا اخوان الموضوع غير كده خالص اللي بيتعلم العلم عشان كده ده من اول من تسعر بهم النار دي منظره لا بتعلم العلم لان انا جاهل وعايز اتعلم لان انا جاهل وعايز اتعلم عشان مش هعرف اعبد ربنا غير بعلم فأنا بتعلم عشان أعبد الله على بصيرة وإذا دعوت كنوع من أنواع العبادات دعوت على بصيرة تاني يا أخواني الكلام ده مهم جدا مهم جدا حتى لا تتعب نفسك وتجد نفسك في الآخر من أول من تصعد به من النار احنا بنتعلم العلم لأننا نريد أن نعرف ماذا يريد الله منا فنعبده بما تعلمناه وبما عرفناه بس فوجدنا من ضمن الأوامر بعد ذلك أن تعلم الناس أن تأمر بالمعروف الذي عرفت أن تنهى عن المنكر الذي عرفت دي خطوة تانية أو خطوة من ضمن خطوات لكن الخطوات الرئيسية هي أنا أنا أرفع الجهالة عن نفسي أرفع الجهالة عن نفسي أعبد الله كما يريد الله لا أكون مبتدعا ولا متبعا لهواي ده تعليق جانبي أثاره في نفسي كلمة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كل ما يستحسن شيء هو في حد يا أخواني مش عاجبه عقله مش ممكن كل واحد شايف عقله هو العقل انت عارف وانت طويل بعلم لو جبنا لك شيخ المشايخ هتبقى شايف برضك ان انت ليك نظرة هو مش واخد باله منها مفيش حد يقول على عقله انه مش شمال ده كل واحد شايف ان عقله هو الجوهر اللي مفيش زيه وهذا هو الاشكال لان هو ده الهوى ما هو الهوى ايه هو عقلك وقلبك واللي جه فيهم واللي استحسنته انت فكلما استحسن شيئا ركبه ما هو شايف انه شيء حسن وهذا يرد على المعتزله هو تفكيره كده معتزلي هو من اهل السنه لكن تفكير ده تفكير اهل الاعتزال ليه اهل الاعتزال التحسين والتقبيح عندهم عقليين لكن أهل السنة والجماعة فهموا الكلام ده لأن ده كلام من أصول المعتزلة ومن أصول أهل السنة أصول المعتزلة إن التحسين والتقبيح عقليات حسن الأمر ده حسن ولا قبيح الكلام ده مصلحة ولا مش مصلحة مفسدة ولا مش مفسدة ده بعقله لكن أهل السنة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وإن كان في ظاهره أمامنا يخالف عقولنا لا اللي قال الله هو الحق فالآن كل من قدر المصالح والمفاسد من أهل الإسلام أو من المنتسبين لأهل السنة والجماعة وقدرها بما يراه هو بعقله نقول له أنت معتزل أنت مش من أهل السنة ده تفكيرك ده تفكير أهل الاعتزال ده احنا ممكن نقول له فيك صفة من صفة الكفار يبقى مش هيبقى فيه صفة من صفة أهل الاعتزال ولا الخوارج ولا القدرية مش في حاجة بنسميها كفر دون كفر ها؟ اه بنعمل صفة من صفات الكفار ما قلناش عليه كافر هو لا يسمى أهل السنة لكن في الجزئية دي تفكيره غير صحيح غير منضبط قال عكرمة اتخذ إله هواه يعني يعبد ما يهواه أو يستحسنه فإذا استحسن شيئا وهواه خلاص بيمسك بيده اسنانه واتخذه إله وقال سعيد بن جبير كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه أحسن منه رمى به وعبد الآخر إيه رأيكم في اللي بيعمل كده كان بيعبد حجر من الأحجار ده الصنم بتاعه لا في صنم تاني يعني بدل ما الحجارة اللي مصنوعة حجر ده مش قد كده لا ده في حجارة فاخرة والتاني مصنوع بطريقة جميلة كده ومصر بطريقة محترمة لا ده الإله ده تصدق أحسن الإله ده يقوم رامي الحجر ده وياخد الحجر التاني هو استحسن الحجر التاني بإيه؟ بعقلي طب بالشرع نقول احسن ده ولا ده ولا ده ولا ده فالمقارنة عنده مقارنة فاسدة أصلا فاللي بيحصل عندك إيه أو عندي كثير من الإنسان يتبع هواه إزاي يبقى بيعمل شيء مستحسنه هو ده وبعدين يصاب شيء تصدق كنت غلطان ده ده أحسن فعلا ها ويبدأ يقول إيه ده أنا كنت على ضلالة وعرفت الحق وكذا وهما الاثنين هو لسه في ضلالة هو في كلا الأمرين متبع ليه ما استحسنه هو بعقله أهل السنة والجماعة لا احنا بنشوف الأمر الشرعي إذا الشرع قال على ده حسن فهو حسن قال عنه قبيح فهو قبيح قال على صلح الحديبية هو ده الأمر الحسن رغم أن ظاهر الدنية في دينهم اللي يجي لكم من عندنا مسلم ترجعوه واللي اللي كافر ما ترجعوش واللي يجي لنا مسلم من عندكم نرجعه ما تحبوش ولا تعتمروا البيت هذا العام وترجعوا بعد ما شدنا الرحال من المدينة لغاية مكة يرجعوهم تاني ظاهرها ايه بالعقل كده كما قال الصحابة يا رسول الله إننا نرضى الدنية من ديننا نديهم على دماغهم ونخش البيت احنا ليه احنا مش أذلاء يا رسول الله لكن ربنا قال كده قال ارجعوا ما تعملوش العمرة واللي يقول لكم مسلم من عندهم ترجعوه واللي يروح لهم كافر مش هيرجعوه ده قبيح في ظاهره لكن الله هكذا أراد حسنت طيب انت لو رايح العمرة تلبس ايه وانت رايح العمرة او رايح الحج ده بيشوف احسن ثوب واحسن قميص وده هيشوف ان احسن ثوب اللي يلبس بدله وكرافته وقميص فاخر وده يشوف احسن ثوب قميص زي دوت وشال وده لا ربنا سبحانه وتعالى يقلع ده كله ويلبس ازار ورداء هو ده احسن ثوب في هذا الموقف مين اللي قدر ده حسن وده قبيح فعري المحرمين احسن من لبس احسن الحر انت تقول لما اجي امسح على الجورب او الخف امسح الجزء اللي تحت اللي بمشي عليه اللي مليان تراب لا يقول لك امسح اللي فوق الحسن ان تمسح الاعلى وليس الاسفل الكلام ده ممكن احنا ناخده كده بسهوله لاننا عارفين الامثله لكن لما تيجي بقى الامثله واقعيه في حياتك وتلاقي الامر الشرعي حاجه وانت عقلك مش جاي هو ده الاختبار بقى الحقيقي هو ده اللي بنسميه العبودية أنا عبد لله مش عبد الهواية مش اللي بستحسنه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فيأتمر بهواه خلي بالك فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا ترك إذا رآه حسنا فعله وإذا رآه قبيحا تركه قال الإمام مالك لا يهوى شيئا إلا عبده مش إلا ركبه إلا عبده لأن صار دي عبودية للهوى المفروض إنك أنت هويت الآن أن تشرب عصيرا جه في دماغك إنك تشرب عصير تشرب؟ لا هتعرض العصير ده على الشرع ده عصير يجوز شربه ولا لا يجوز شربه لا يجوز ما تشربش يجوز بشرب طيب هشرب أشرب كوب ولا اتنين ولا عشرة مش هتبع هواية لو نفسك تقعد تشرب على طول لكن الشرع يأمرك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا مش متبع هواية في أكل وشرب وهكذا معنى العبودية في إنسان كلما هوى شيئا ركبه فعلم نفسك حتى في المباحات حتى في المستحبات حتى في المكروهات لا أقول محرم ولا واجب علم نفسك في المستحب والمكروه والمباح إنك ما تتبع هواك عشان يصير تصير أو يصير ديدنا لك وعادة إن إلهي الذي أعبده ليس هواي الرأي ده ملوش اعتبار أبدا غير بعد ما أشوف الشرع ضبطني بيه وبالتالي في أي أمر شوف الأمر الشرعي أنت هتعمل مشروع واحد هوا مشروع خلاص أنا عايز أفتح مشروع مصوراتي اه هيكسب نعمل كذا ده احنا بنحمض الفيلم بكذا وتعمل الفيلم كذا ده اللي بتهواه ممكن تعرض الكلام ده على الشرع ده ينفع شرعا ولا ما ينفعش شرعا وهكذا كل مشروع عايز تعمله عايز افتح محل حلاقة عايز افتح محل مش عارف ايه عايز افتح مشروع كذا قبل ما تبدأ العمل لازم تعرضه على الشرع عشان تبقى إلهك هو الله الإله اللي بتعبده اللي يحسن ليك الأمور ويقبحها هو الشرع والدين مش هواك بعد ما تجد انك دخلت في القالب المشروع خلاص انا في الجزء المشروع افعل ما شئت دي بقى مسائل يتبارى فيها الناس سواء في الدنيا او في الاخره يتورع الناس فيها في الدنيا انه عايز يبقى حاجة في الدنيا كبيرة عايز يكسب وعايز يبقى ليه اموال ويبقى ليه كذا اه في الحدود دي عايز يبقى معاه شهادة وياخد ماجستير وياخد دكتوراه بس داخل القالب الايه داخل القالب الشرعي ما خرجش بحاجة من الحاجات دي عن الشرع يتنافس بقى المتنافسون ده تنافس بقى في دنيا مباحة وده تتنافس في آخرة مستحبة هيتفاوت الناس في ذلك لكن داخل القالب الشرعي كلهم أهل السنة والجماعة لا يعبدون هواهم إنما يعبدون الله واضح؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فما أبقى في قلبه مكانا للهدى يتبع هواه المريض في النهاية يا أخوان هو حكمتك أعظم ولا حكمة الحكيم علمك أوسع ولا علم الله فانتبهوا لهذا المعنى والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنت ما بتعلم غير أبدا سبب ومسبب وممكن يحصل وممكن ما يحصلش واللي بتقدره خير بتلاقيه قدام مش خير واللي فاكر هيجي منه حاجة كبيرة ما جاش منه حاجة واللي فاكر انه باب صغير طلع باب كبير واللي فاكر انه شر طلع خير تقديرك دايما غلط او في اغلب الاحوال خطأ العقول بتضل والهوى لا يصيب وإن أصاب الحقيقة وإنت كنت متبع للهوى فلا زلت اسمك عبد للهوى أن يعمل حاجة بيستحسنها هو بعقله طلعت صح طلعت من الشر لكن في النهاية هو عملها عشان الشر ولا عشان من هواه يبقى إله هواه اللي اتحرك علشان الهوى فدايما خلي محركك قال الله قال رسول الله قال أئمة الإسلام ده اللي حركك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم أنا عايز كلمة على علم دي كل واحد فيها يسرح كده مع نفسه وقولي على علم يعني مين اللي على علم اللي يعرف يرفع فكر كده نص دقيقة وأضله الله على علم ها تعرف على علم تعود على مين
على صاحب الهوى على صاحب الهوى يعني ايه بقى ماشي كلامك جميل يكون هو نفسه يعلم الحق لكنه الله يفتح عليك واضله الله رغم ان هذا الرجل يعلم الحق وبيتبع هواه طيب المعنى الثاني اتفضل بعلم الله على علم منه سبحانه وتعالى انه سيضل ده رب العزة سبحانه وتعالى مش فوجئ ان طلع واحد ضال لا كان الله عز وجل في علمه السابق انه سيختار ذلك لكن هو الذي اختار هو الذي اختار لكن علم الله السابق ما حكم عليه بشيء ما ما الزمه بهذا الامر انما هو فعله باختياره لكن من سعة علم الله انه يعلم ما سيكون كيف سيكون فأضله الله عز وجل وأضله الله عز وجل على علم أي على علم منه سبحانه وتعالى أنه يستحق ذلك أو على علم منه سبحانه وتعالى أنه سيعمل ذلك أو على علم منه بأنه لا يستحق تمام المعنى الثاني أضله الله بعد بلوغ العلم إليه بقى على علم اللي هو مين على علم ها الضمير الهاء أضله على علم تمام أو أضله الله على علم من الله خلاص دي عاملة زي الحق حال على علم دي في محل حال حال لمين لرب العالمين أضله الله عالما أنه سيضل ولا ضل هذا الرجل عالما بالحق الذي ضل عنه فاهمين ازاي فدي حال في محل حال يعود على الفاعل أو يعود على انتظر مفعول مفعول حال يا جماعة وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ما معنى الختم الطبع طبع على سمعه فلا يسمع الوعظ وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى وختم على سمعه وقلبه لو ختم على سمعه فقط طب لو ختم على قلبه فقط يحصل الضلال لكن لا ده ختم على سمعه وقلبه فلا يسمع الهدى أصلا ولو سمعه فقلبه لا يفقهه ركز ركز ولأن الأشياء بتعرف بضدها حتى تعرف من أين أوتيت أنت منين جالك المشكلة دي منين وقعت الخطأ ده خلي بالك ففي ختم على الأسماع وفي ختم على القلوب سمعت ولا ما سمعتش دي رقم واحد وبعد ما سمعت فهمت ولا ما فهمتش فكثير من الناس يقرؤون القرآن يسمعونه ولا يفهمونه قلبه مش مش مدرك الكلام ده ولا واعي للكلام ده ها وكأنه قد ختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة غشاوة في قراءة غشوة وغشوة كلها تؤدي إلى معنى واحد غطاء لا يبصر الرشد لأن على بصره غشاوة يقول الله عز وجل هذا الذي هذا حاله هذا الذي هو حاله اللي انطمست كل المنافذ كل ال- ال- النوافذ اللي يدخل منها النور مطموسة ما هو انت بيوصل لك المعلومة منين يا شايفها يا سامعها يا تحسها وتشعر بيها مفيش منفذ ثالث لا ختم الله على سمعه مش سامعها وقلبه مش مدركها ولا حاسس بيها وجعل على بصري غشاوة مش شايفها كل منافذ الهدى كل ما يدرك به ويصل إليه به النور ها تعطلت كل أدوات الإدراك عارفين ليه ولا مش عارفين لأنه اتبع إيه خلاص فصار الهوى مالك عليه كل حاجة فيرى كل شيء بما يهواه وكل شيء بيسمعه بما يهواه وكل شيء هيفقهه على النحو الذي يهواه ركز على الكلام ده مهم جدا مهم جدا فلو غلب الهوى عليك هتقلب النصوص لو غلب الهوى عليك سترى مصالح وليست بمصالح وترى مفاسد وليست بمفاسد لكن اللي أحكم سفينته ابتداء خلي بالك القالب والميزان اللي بيوزن به أصلا هو ضبطه من الأول عارفين ضبطه من إمتى؟ من يوم ما التزم من يوم ما التزم سواك سواك لحية لحية ثوب ثوب بر والدين بر والدين غض بصر غض بصر خلاص هو من أول منضبط من يوم ما التزم أول مرة ضابط الإيه؟ الميزان بتاعه فوزن كل حاجة بالشرع وبالدين اللي تربى على غير كده بيبدأ يظبط كل حاجة بهواه لحية ليه؟ احنا شايفين مصلحة كذا كذا كذا عشان مصلحة الدعوة طب اكتب لي يعني هو مثلا الصوب القصير والطويل هو ده البشير اللي في الدين الكبيرة اللي بتهتم بيها هو قصة وقضية تمر على امري الأول قبل ما اطلع لمراتي وعيالي طب هو حصل ايه ما انا كده كده هبد امي ما اطلع عند عيالي عادي وابقى امي وابعت لها ايه الاشكال يعني فاهمين ازاي بدأ كل شيء يقيسه بايه بهواه ويستحسنه هو فتربى على الطريقة دي لما يجي بعد كده يقيس امور كبيره هيضل نفس الضلال هيبقى الحسن ما يحسنه هو بعقله والقبيح ما يقبحه هو بعقله يا اخواني اكرر احنا مخلوقين للعبوديه افعل تفعل هو ده الصح يبقى هو ده الصح هو ده الغلط يبقى ده غلط بمقياس رب العالمين فما تعلمش نفسك وانت حدث وانت لسه مبتدئ ما تعلمش نفسك انك بتقيس مصالح ومفاسد علم نفسك انك عبد لله وخذ دائما بالأحوط والأورع وما يخرجك من الخلاف قد ما تقدر ليه؟ لأن لسه الآلة بتاعتك مش منضبطة ده إذا كان أهل العلم بيدلوهم يتعلموا يتفرغوا للعلم وقال الله وقال رسول الله ويتعلموا القياس الصحيح والعلة فين ونرد العلة إمتى ونقبل العلة إمتى ويدلوهم عشرات السنين وفي الآخر يجي يقدر المصالح والمفاسد ممكن يطلع كلامه صح ويطلع كلامه غلط ايه الدليل على كلامي ان يقول قال الشافعي وقد جانبه الصواب قال مالك وقد جانبه الصواب قال ابو حنيفه وجانبه الصواب قال الثوري وجانبه الصواب قال الجمهور وجانبهم الصواب ياه يعني ممكن التحسين والتقبيح وتقدير المصالح والمفاسد عند جمهور علماء المسلمين الاكابر الاكابر اللي ما عادش فيه منهم حد ممكن يبقى تقدير غلط طب وانا اللي بالعافيه بقرا كلمتين وبفسر كلمتين هيبقى تقديري هو اللي صح يا اخوان الكلام ده مهم جدا انك تتهم عقلك في جنب الشرع تقول اكيد انا اللي غلط اكيد في حاجه صح وانا مش فاهمها وانا مش مقبل عليها واكيد في حاجه غلط وانا اللي هاويها عشان كده واقع فيها الشرع الشرع العبوديه لدين لرساله الكلام ده هو اللي عليه كل مدار كل حاجه كل حاجه بنعصى ربنا بسبب هذا الهوى بسبب هذا الهوى فالجهل والهوى ملهاش تالت جهل سهلة جدا هقعد اسمع شريط هقعد احضر درس في مسجد هروح احضر محاضرة وندوة هحضر دورة هتعلم خلاص رفعت الجهاد بقي ايه هنا بقى ليك هوى في الموضوع ده بتقدر الامور بتقديرات من عندك انت ولا هتتبع ما عرفته من العلم الذين يستمعون القول ها فيتبعون احسنه ما قالش فيتبعونه مع ان القول لو اتبعوه ده كلام جميل قال لك لا احسنه لما يبقى الامر ده مشتبه عليهم في الشرع ياخدوا ايه الاعلى ياخذ الاقوى الكلام ده مهم جدا ياخذ الاولى عشان كده بيقول لطالب العلم اول ما تبتدي يا طالب العلم انت لسه راجل صغير في العلم خلي بالك احرص على الاخذ بالاقوى والاورع وترك الشبهات خلي بالك على العموم وخصوصا لهذا طلب العلم ثانيا اذا رايت في مساله قولين تقدر القول الذي لا يثرب عليك فيه ازاي جيت الان لقيت نزاع في مساله في صدقه الفطر أو زكاة الفطر نخرجها مال ولا نخرجها حبوب أنا بدي أسأل سؤال اللي أخرجها حبوب اللي أخرجها حبوبا اللي أخرج بر أو قمح أو نحو شيء هذه الأشياء حد من الفقهاء يقول له غلط حد يقول له غلط لكن اللي أخرجها مال في حد ممكن يقول له أنت غلطان طب خلاص طالب العلم يبعد عن الموضوع ده أحسن القولين القول اللي أنا شايف ان محدش هيكذب عليا فيه من اهل العلم فاذا امكن الخروج من الخلاف فاخرج اخرج من الخلاف انا مش انا اللي احسن واقبح دلوقتي اخرج من الخلاف وعشان كنت دايما اسالهم يا ترى ابو حنيفه اللي افتى بجواز ان تخرج نقدا ومالا كان بيخرجها ايه ابو حنيفه اللي افتى بجواز كتاب اللي افتى بجواز انت هتعمل ايه هيعمل ايه لما بيخرج ابو حنيفه كان يسيب البر والارز والقمح ويخرجها مالا أبدا إنما أفتى بذلك معنى الحق الذي نعلمه والذي أفعله هو الأرز فليجوز غيره فباجتهاده اجتهد أنه يجوز لكن هو بيعمل إيه؟ الشيء اللي ما باشي عليه تثريب وهذا سلوك المتقين هذا سلوك المتقين هو ده الورع واضح إخواني؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمع لأن الإنسان إذا هوى شيئا ها يعميه ويصمه ما يبقاش شايف غيره هو ده هو بيحب البت دي يا سلام تقول له يا ابني ده ده حوله يا ابني ده كارته يا ابني ده شكلها يسد النفس دي اللي عجباك هي دي دي ملكه جمال العالم عندك يا ابني ده اخلاقها كذا شايف واقفه بتتكلم مع الجدعان ازاي اهي بترن على واحد تاني ايه هو شايف لك لا لا لا ترن عليه بس قلبها معايا ها تلاقي هواه يحسن له كل شيء يعميه ويصم عن كل شيء ما يبقاش شايف غير الضلال ليه عارفين ليه لانه من الاول ما اتبعش الشرع ما هو من الاول كان يقول له ما تنظرش لا هنظر انا شايف انظر عشان اعرفها واتجوز واحده عارفها امال شايف اتجوز واحده كده ما ها اعرف برضك اسلوبها اكلمها لا طب اخرج معاها ناقص بقى يعمل زي الكفار لابد ان يجامعها عشان يشوفها صالحه في الجماع ولا مش صالحه الكفار كده ده بيتخذ يتخذ صديقة قبل صديقة عنده يعني بدرجة الزنا عشان يشوفها صالحة للجماعة ولا مش صالحة طلعت صالحة خلاص نتزوجها يبدأ يتزوج هذا النصراني في أوروبا أو في غيره فاحنا عملنا زيهم بس لسه ما وصلناش لحتة ايه أجرب الزنا فتجد الشباب يقعوا لغاية تجريب كل مقدمات الزنا بما فضل انه يزن هذا اتباع للهوى هذا اتباع للهوى الشرع ما قالش كده الشرع قال انظر اليها بس يبقى انا مش من حقي غير انظر اليها بس يا شيخ شوف بقى بس ديت بقى تحسين الايه العقد اعرفها ازاي يمكن يطلع اسلوبها يمكن يطلع مش عارف ايه يمكن يطلع ايه ومين قال انك هو ده السبيل لمعرفه هذه الاشياء ومين قال انك مطلوب انك تعرف هذه الاشياء ده تحسينك انت العقلي تحسينك انت العقلي الشرع قال لك حاجه واحده قال لك ليس لك الا النظر انظر اليها فان في عين انصار شيء شوف المنظر ده يعجبك ولا لا لان ده الشيء الوحيد اللي ما حدش هيقدره ليك الا انت انت اللي هتتزوج تقبل الشكل ده ولا ما تقبلوش لكن تقدير الاحوال والطباع والتصرفات لا لا لا ده انا ممكن اقول يا سلام الحاج محسن ده مفيش زيه في الدنيا والحاج ابو محمد يقول محسن بس ما تعرفش ده كذا وكذا وكذا واخر تاني يقول لي الحاج محسن ماشي ربنا يسهل لك يا شيخ ابراهيم ربنا يحيي لك زادك صحيح تقديرنا مختلف فالتقدير ده انت هتقدر لا ما في ام بتقدر وفي اخت بتقدر وفي اصدقاء لها بيق- بيقدروا وتقديرهم أصوب من تقدير ليه؟ هم المعاشرين لها الملازمين لها سنين في السراء والضراء فالشرع اختار لك أحسن حاجة إيه أحسن حاجة؟ إن أصحاب الخبرة بهذه الزوجة أو بهذه التي ستكون زوجة هيخبروك فاداك الخلاصة لكن في النظر ما ينفعش غير أنت فأباح لك النظر أي أمر شرعي لو خدته تحلله بعقل صحيح هتصل إلى الحق طب فين نجيب العقل الصحيح منين؟ خلاص إذا كنت مش لاقيه فاتبع الشرع وأنت على يقين أنه اختيار العليم الحكيم من يعلم وأنت لا تعلم ويقدر وأنت لا تقدر وهذا مفهوم الاستخارة هذا مفهوم الاستخارة أن في النهاية بتقف بعد كل الأسباب اللي أخذتها طب أعمل إيه؟ حيران طب اسأل الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا يقدر ده مدار الأمر كله عشان كده كان بيعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الآية من القرآن أو السورة من القرآن زي ما كان بيقول لهم الآية دي كذا ويدقق لهم ويصحح لهم الآية يعلمهم الاستخارة ازاي في كل أمر وده أمر مفرط فيه الملتزمين فضلا عن عوام الناس كل أمر استخر الله عز وجل فيه خلاص عشان يبقى متبع ليس بهواه ده الأمر بعد ما تستشير وتاخد الأمر الشرعي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يعني أفلا تعتبرون ده هنا تذكر الاعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له الهدى هدى الله فمن يهديه من بعد الله بعد ما ملأ قلبه بالهوى وسد سمعه وبصره بالهوى لا أحد وبالتالي أزح الهوى وحرر سمعك وبصرك وقلبك هتلاقي النص الشرعي ينزل على قلبك بردا وسلاما هتشوف النور لكن طول ما انت ليك في دماغك حاجة وعمال تزاحم بيها الشر القلب مش هيدخل ليه هدى ابدا خلي بالك شيل اللي في سمعك عشان كده بننصح طالب العلم لما تيجي تناقش مسألة انت هتدرس الان مسألة يضع يده على صدره ولا على بطنه في الصلاة هينزل على اليدين ولا على الركبتين شيل كل اللي في دماغك واسمع الادله لما تيجي تناظر واحد في اي مسألة في البيوع في الطلاق في الزواج شيل اللي في دماغك عشان تسمع كلامه ويقع في قلبك موقعه قيس كلامه واسمع كلامه وشوف هيحصل ايه شوف قلبك هيقبله ولا لا وبعد كده يبقى جيب الرأي بتاعك اللي انت مقتنع بيه فهمت ازاي لكن هتفضل تسمع الدليل بتاعه وانت باصص للدليل اللي انت بتنظر ليه مش هتفهم اللي هو بيقوله مش هتفهم لانك بتقيسه بمقياس تاني اسمعه بالمقياس بتاعه ازاي انت ابنك بيعرض عليك مشكلة او زوجتك بتعرض عليك مشكلة انت عندك مقاييس شيل اللي في دماغك اعتبر نفسك انت مكان الزوجة دي انت مكان الابن ده ها وعيش المعنى اللي هو بيقوله هتلاقي نفسك تشعر باشياء هتساعدك في الحكم لكن انت من الاول لا لا لا لا هو كده لا لا لا لا انا عارف الصح كذا انت خلاص انت قفلت انت عندك هوى انت متبع فاهم قصدي ازاي طب مثلا اللي مش عندي هوى ده شرع ودين اللي عندي شرع ودين اقفل ولا ما اقفلش هي دي بقى النقطه المهمه اللي ممكن يختلف فيها ال- الملتزمون او السلفيون او الاسلاميون انا عندي بقى مفهوم المفهوم ده شرعي مش هوى لو هوى دي مصيبه سوداء خلاص دي دي دي ربنا سبحانه وتعالى قمص بصرك وبصيرتك و- وسمعك و- دي قصه ثانيه اقول لك قال الله قال رسول الله وتسمع كلامه كانك ما سمعتش حاجه لا انا ما بتكلمش على الفريق ده ولا على جماعه في مفهوم هذه المفاهيم انا بتكلم على واحد ها مش حاطط الموضوع ده مقياسه مقياسك وانت عندك مفهوم شرعي مش هوى يا ترى لما يعرض عليك رايه تعمل ايه اقول لك شيل المفهوم الشرعي اللي عندك وانت بتسمع كلامه واسمع كلامه قد تجد عنده من المفاهيم الشرعية الصحيحة ما ليس عندك قد يبين أو ي- يظهر لك بكلامه ما لا تفهمه أنت بفهمك تاني يا إخوان الكلام ده مهم انت في قلبك شيء حاجة من الاثنين يا هوى يا شرع لو هوى قفل الباب ده روح عالج نفسك ودي كتير جدا كتير جدا يتنازع اسلاميون في في شيء وهم الواحد فيهم عنده هوى هو بيفكر في منصب هو بيفكر في مال هو عايز حاجة معينة لنفسه عايز مكسب معين لنفسه وبالتالي مهما يكون كلام واضح وزي الشمس هو مش فاهمه لانه عايز اللي في دماغه وبس شيل ده ما بتكلمش عنه ده ده ده خربان خربان محتاج اصلاح انا بتكلم عن واحد بقى اللي عنده شرع ودين لما تيجي تسمع الاخر شيل اللي عندك ده شيله مش معناه بقول لك ارميه لا لا شيله يعني حطه على جنب عشان تقدر تفهم كلام الاخر خلاص هل معنى هذا ان انا بقبل كلام المضلين لا انا لسه ما اعرفش هو ضال ولا مش ضال ما يمكن انا اللي ضال مش راي صواب يحتمل الخطا وراي غير الخطا يحتمل الصواب ايه معنى الكلمه دي كلمه بنقولها كده نزين بيها درس فقه الاختلاف لا فعلا انا ممكن يبقى كلامي غلط فهشيله دلوقتي هحطه على جنب اسمع بقى راي الحاج محمد وراي الحاج عبد الحميد وراي الحاج فلان اشوف كلامهم ايه واناقشهم فيه بدون اللي عندي يعني ايه يعني هو ذكر دليل خلي بالك مش انا عمال افكر في الدليل اللي عندي انه صحيح كذا وكذا لا لا انسى اللي عندك الدليل اللي عنده ده هو ده صحيح عند الحاج محمد اه ده كذا كذا وصححه العلماء وقال عنه كلام اه خلاص يبقى صح دليله طب والفهم كده يقول لك اه قال ابن حجر في فتح الباري واهو الله اتعلمت تصدق اللي انا كنت حاطه على جنب ده بس هرجعه على شويه انا مش مرجعه تاني انا حطيت مكانه كلامك لو انت كده تروح انا اقول ايه جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا والله لقد احسنت وافدتني لازم تقول الكلمتين دول عارف ليه عشان تبقى عالجت نفسك وساعدت اخاك مره ثانيه ان هو يجادلك او ان هو يناقشك او ان هو يبين لك الحق ايوه يا اخواني يبين لك الحق كنا بنعرض المصالح والمفاسد في مجلس من اهل العلم فقال واحد من الناس ان تولي الاسلاميين هذه الاماكن يحصل به من المصالح يا شيخ ابراهيم هم لو منعوا الخمر مش دي مصلحه قلت له لا مش مصلحه قال لي ازاي يا شيخ بقى لما يمنع الخمر في بلد ما تبقاش مصلحه قلت له ايوه مش مصلحه بقى احنا هنسيب راس الافعى هنسيب الحكم بما انزل الله واقعد اتكلم ده شربوا خمره ما شربوش خمر لا انا الاصل عندي اتكلم في القضيه الكبيره اللي هي قضيه حكم بما انزل الله فرد اكثر من واحد قال لا يا شيخ ابراهيم الكلام ده مش صح ليه يا عم مش صح قال لي لان تغيير هذا المنكر معروف وانت في درس الامر بناء عن المنكر قلت ان تغيير بعض المنكر معروف قلت له كلام جميل جزاك الله خيرا واحسنت وانا استفدت من الكلام ده بنفس النص ده صلينا العصر وعدنا قلت له بس عندي شبهه ايه هي الشبهه يا ترى تحريم الخمر ده تحريم الخمر ده مش تحريم بقى مش هنسميه تحريم ده الدستور بيمنع شرب الخمر القانون بيمنع شرب الخمر خلي بالك طب العقوبة بتاعته انه هيجلد 80 جلدة لو شرب وخالف لو شرب وخالف هيجلد 80 جلدة قال لا هيعقوب الحبس وده خلاف الشرع رجعنا للقضية الأصيلة قال لي جزاك الله خيرا أحسنت وأفدتني ده بيرد لي الإيه؟ الأولى الأولى وبالتالي يا اخوان لما تشيل اللي جواك واسمع الاخرين هتستفيد منه لكن لو صممت لا لا هو كده طبعا لا لا طبعا حكم انزل الله هو الاساس وده كذا لا ناقشني واكلمك وافهم منك وتفهم مني ده بيسموه ادب الحوار للاسف الشديد لا يعلمه الناس ولا يعلمه الاخوه ولا يعلمه كثير من العلماء للاسف الشديد ده علم لازم نتعلمه ده ادب لازم نتادب به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حد يتكلم بيسمعوه قصة المقاطعات ديت ما كانتش موجودة عندهم ينتظر إلى أن يتم كلامه وبعدين يرد عليه إلا أن يستبين شيئا من كلامه بيكمل كده بس النقطة دي تقصد بيها إيه عشان يوضحها له واضح إخواني دي آداب الحوار إيه اللي خرجنا من الكلام دوت؟ آه قصة الهوى قصة الهوى فممكن يبقى عندك مش هوى لا يبقى شرع لكن مفهومك للشرع ممكن يبقى غلط لازم تحط عندك الاحتمال ده وإلا تكون متبعا لهواك في قبول الشريعة لخبطه دي مش كده متبعا لهواك في قبول الشريعه انا متبع لهواك في قبول الشريعه ازاي ما اسمعش غير الشيخ فلان هو وبس وكلامه هو اللي صح وانا ماسك على الشيخ فلان او ماسك على جماعتي وبيقولوا جماعتي هو اللي صح انا بتبع شرع رسول شرع لا انا متبع هوايا في تلقي الشرع الشرع مش تلقاه كده الشرع مش من تلقاه كده الشرع بيقول إن وجدت الحق مع شيخك مع غير شيخك تتبع مع جماعتك مع غير جماعتك تتبع ربنا مش هيسألك يوم القيامة ماذا أجبت جماعة كذا ولا ماذا أجبت الشيخ فلان ماذا أجبتم المرسلين فهتسأل عن النص الشرعي واللي قاله المرسلون فالكلام ده يا اخوان أحيانا الإنسان يتبع الهوى في تلقيه للشرع وبالتالي هيخرج عندنا إخوة متعصبين وجماعات متعصبة وأحزاب متنافرة ليه؟ كل واحد شايف من الحق الذي عنده كل حزب بما لديه فرحون وهيطلق على اللي عنده لا ساعة ما تناقش مع أخيك شيل اللي عندك ده خالص وهو يشيل اللي عنده تسمع منه ويسمع منك ونناقش الكلام دوت فإذا التقينا على مائدة واحدة وقد نزعنا الهوى أو الرؤية التي نراها حتى يتبين لنا الحق ثم نعود إليه لاستقامت الأمور ولا اتفقوا أي سبيل تاني مش هيبقى سبيل الاتفاق مفيش طريقة تانية للاتفاق غير كده مفيش طريقة تانية غير الحوار ونزع الهوى العلم ونزع الهوى الحوار ده معناه علم ولا يقل أحد أحد شيئا في الشرع بغير علم لكن دي الواحد مثلا عضو يقول لك يعني هو ده دين هو ده إسلام الإسلام بيقول كده لا تقولش كده يا سيدي قول لنا بيقول إيه نسمع منك الإسلام بيقول إيه والدين بيقول إيه مفيش إشكال إحنا عايزين نسمع ما تسمعش لا شرع ولا دين أو العكس تبقى انت شايف الاسلام والدين يقول لك الاسلام بيقول كده مجرد يقول لك الاسلام بيقول كده يقول الله ده صحيح ده ما ملوش دليل ده ده كذا ده لو كنت منصفا فالانصاف الانصاف واياكم اتباع الهوى هو ده آفة الآفات بتبقى انت في هذا الوقت مش شخص ملتزم انت متبع لهواك انت متبع لهواك فنسأل الله العافية مسألة هتحتاج علم ودقة اللي يفهم الكلام ده يا اخوانا هتلاقوه ماشي زي ما انا بقول دايما الكلمة بتسمعوها مني ماشي جنب الحيطة عارفين يعني ماشي جنب الحيطة يعني ماشي مؤكد حتى لما يجي يناقش كده يناقش بالراحة لأحسن يكون لأحسن يكون ويناقش إلا القضايا اليقينية اللي ما فيهاش كلام بقى القضايا اليقينية اللي هي واحد واحد يساوي اثنين مش هقول أشيل اللي عندي وأفكر اللي يكونوا ثلاثة خلي بالك نقعد نفكر بقى في الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب ونقعد بقى نشكك في أصولنا لا أنا بتكلم على القضايا الخلاف السائغ قضايا اللي وسع السلف الصالح إن هم يتكلموا فيها اللي وسع الفقهاء والأكابر إن هم يتكلموا فيها يجي أخ يحافلها يحافلها هي دي وبس إزاي يا عم ده الأكابر قابلوا للخلاف فيها وخولت قلوبهم هذا وهذا إزاي أنت هتقفلها على هذا الباب هو ده التعصب المذموم والمنقود اللي مش هنلتقي به أبدا ولن يكون به إلا الشقاق والنزاع وربنا يوم القيامة يعذبك به العذاب الأليم لأنك كنت سبب فيه دي معصية كبيرة جدا من أكبر المعاصي أنت متبع فيها لهواك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم على علم لو كان مفهوم على علم عنده آه. على علم عند هذا العاصي يبقى الكلام اللي أنا بقوله اهو وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون احنا نكتفي بهذا القدر أخرنا طيب نجيب الآيات بس الأربع آيات دول مع بعض بعد إذنكم أم حسبا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون في سؤال من الإخوة الكلام اللي بنقوله ده يا إخواني مع كل أحد مش على مستوى جماعات و... و... و... وأقوام حتى على مستوى أفراد أنت تأتي مثلا وشايف أمر أن لازم زوجتك تكون مع أمك في البيت وتساعدها وكذا وكذا وهي شايفة غير كده أنت قفلت هو كده وبر الوالدين اسمع منها شيل اللي عندك اللي عندك ده صح اللي عندك ده صح ان برك بامك وزوجتك تساعدك على برك بامك وانت وهي حاجه واحده انك تحسن اليها والبرضك بتحسن الى امها وابيها كما تحسن الى امك وابيك ده الطبيعي ده الصح هي عندها كلام اسمع الكلام ده اسمع الكلام ده ممكن لما تسمع الكلام ده تغير رايك تقدر مصالح ومفاسد بتقدير اخر لا ده اصل اخوك بيجي وبيدخل عليا وانا قاعده وصدري مفتوح او ايدي باينه وشعري باين واخوك ما بيحترمش الكلام ده وانت عارف الله هو ده بيحصل لا ما عنديش تروح الله طب انت غيرت رايك اهو بناء على انك ايه سمعت اسمع اسمع منها ممكن تجد عندها حق ليس عندك انت بتبقى حاطط في دماغك حاجه معينه ايه هي هي مش عايزه تطعني هي مش عايزه تساعد امي هي مش عايزه كذا دي مفاهيم خاطئه عندك ده سوء ظن عندك اسمع قول الاخر ممكن يكون تقديراتك دي صحيحه وممكن تكون خطا اسمع الطرف الاخر اسمع الطرف الاخر الولد عايز المصاريف بتاعه الكليه وعايز المصاريف بتاعه الجامعه وانت شايف ان الولد بيستهبل عشان كذا وكذا وكذا طب وليه ما تسمع منه اه لما سمعت منه هيقول لك لا ده اصل اللي ما بيدفعش المصاريف اول الترم بيتحسب الايام بغياب والغياب عليه درجات الغياب عليه درجات عندكم اه عليه درجات يعني ما تاخد انا اسبوعين كده بتدفع المصاريف دي نقص منك درجات الغياب اه طلع كلام الولد صح يبقى لازم نعدل بدفع المصاريف عشان الولد ما ينقصش درجات قدرت المصالح والمفاسد بطريقه جديده غير الطريقه الاولى لما سمعت الاخرين الكلام ده مهم جدا يا اخوان اكثر الامور بلا يعني مش بقولها كده مبالغه اكثر الامور هيبقى التقدير عندك مش صح ليه ليه لان تقدير الالاف والملايين اكيد اكيد في المشوره معاهم نفع لا اعرفه او بيان لا يتبين ليه ولا انت هتزعم بقى ان في اللي مفيش زيك في الدنيا ما حصلش حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربك وشاورك وشاورهم في الامر وهو رسول الله ها ارجح الناس عقلا واذكى الناس نفوسا او نفسا ظهرت في المنطقة عليكم السلام والبركاته ظهرت في المنطقة عندنا في الأولى الأخيرة اهتمام الناس بالقطع الأثرية إيه الموضوع ده كتير صحيح أنا بستفتى في اليوم 20 مرة كأن يعني الأثار عمالة تقطع على وش الأرض وأولعوا بالبحث عنها بكل الوسائل ومن وسائلهم أنهم يقدروا أحد هؤلاء الدجالين يشير إلى مكان ما أن هناك قطع أثرية في هذا المكان بص يا أخوان يكون نريد أن نجلي للناس ضلال وانحراف الأدلة الشرعية المعتبرة حتى تزول هذه الغمة لأن الأمر جد خطير لأن صار هذا الأمر شغل الشغل للجميع لا لأكثر الناس مش يبقى لفظ دقيق لكثير من الناس بص يا أخوان لو أشار لي هذا المنجم أو هذا الدجال ولا في في المكان دوت قطع اثريه وحفرت ولقيت قطع اثريه الدجالون كذابون حتى لو لقينا قطع اثريه مكان مشابه وصلت اليقين عندنا او اكثر من الايه مما تراها اعيننا او تسمعه اذاننا فالدجالون كذابون والمفاسد اللي هتترتب اكثر من المصالح فاياك ان تفعل شيئا سيرا وراء قول دجال او كاهن فهذا كفر هذا كفر إذا صدق طبعا إذا صدق إنك تصدق الدجالين وتصدق الكهنة وتصدق العرافين هؤلاء لا يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا إلا الله ده أصل عندنا فلو أن الدجال والمنجم قال بكرة هيطلع الجو حار ودرجة الحرارة هتبقى 45 إزاي يا عم احنا خطوبة طلع درجة الحرارة 45 زي ما قال نقول له برضه كنت كذاب واضح كويس ما بنصدقش الدجالين ولا الكذابين سامعين بقول ايه اغلق الباب ده اغلق هذا الباب وان صدقوا فما بالك ان اكثر الناس اصلا حمقى اكثر الناس في هذا الباب حمقى بمعنى ايه الدجال 100 مره قال لهم هنا وما طلعش في حاجه هنا ومره طلعت هنا يضع مع الكذبه 100 كذبه كما قال رسول الله هم هينسوا ال 100 مره ودي حماقه طبعا ويفتكروا المره دي ها ويفتكروا المرة دي دي حماقة دي حماقة لما واحد يخبرك بنسبة معلومات 1% ده ما بيفهمش حاجة على طول كده مقياس العقلاء ما بيفهمش حاجة وكذاب ودجال لو أصابت مرة آه، أكيد مرة إيه ما لازم تصيب مرة مرتين عشرة إيه المشكلة يعني فاهمين إزاي يا إخواني فهذه حماقة بقى غير أنها أو غير كونها شرك بالله عز وجل لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يعلم الغو- الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك